بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا يزال الإنسان عالما ما دام في طلب العلم فإن ظن أنه علم فقد جهل ومع الجديد ومع المفيد في طب القلب في الصحة والمرض مع القلب في الدوران في السريان في الدقات في الضربات في الصمامات مع القلب في المرض في الشرايين في الدعامات في المنظمات مع كل ما هو جديد ومفيد ويخص طب القلب ويسعدني تلقي أي استشارات أي أسئلة عن هبوط القلب عن الذبحة الصدرية عن قسطرة الشرايين التاجية عن اختلال كهرباء القلب عن روماتيزم القلب كل ما له علاقة بالقلب احنا مستعدين تلقي الأسئلة سواء بالاتصال التليفوني أو سواء, أو سواء عن طريق رسائل SMS وإن شاء الله يسعدنا أن احنا نجيب عليها بما يفيد المتصل ويفيد أيضا المشاهدين النهاردة هنتكلم عن أهم وظيفة للقلب اللي هو عملية الانقباض والانبساط وإذا اعتلت هذه الوظيفة ماذا يحدث وإذا كنا هنتكلم عن أهم وظيفة للقلب فلازم نتذكر دائما الحديث المعجزة أنا بعتبر هذا الحديث النبوي لخص طب القلب الحديث ولخص وظيفة القلب ولخص هبوط القلب في كلمة واحدة ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ده الواحد يقعد يشرح فيه يألف كتاب ألا إن في الجسد مضغة يعني برضو القلب وهو موجود في القفص الصدري بيتكون من أربع حجرات هذه الحجرات من طبقات مختلفة جدا تبدأ بالغشاء الخارجي اللي هو غشاء التامور أو الشغاف زي ما قال المولى عز وجل شغفها حبا ويمكن أنا قلت قبل كده اللفتة الإعجازية في هذه الآية ان الشغاف او البريكارديوم او غشاء التامور اللي بيحيط بالقلب من الخارج ده اكثر جزء حساس وفيه اعصاب في القلب زي ما احنا شايفين القلب في الصحة ينقبض ينبسط معدل من 60 الى 100 مرة في الدقيقة في اليوم بيكون حوالي 100 ألف دقة في اليوم وضخ حوالي 7000 لتر لو شفت التجويف ادي الصمامات اللي بتفتح زي البوابات مع الانقباض يتفتح الأورطة عشان يدي للجسم كله أو الميترالي يتفتح في الانبساط الرئوي ينفتح في الانقباض بتاع البطين الأيمن كل الصمام له وظيفة معينة بياخد من حجرة ويدي لشريان فدي فايدة الصمامات الداخلية تجويف القلب الداخلي زي ما احنا شايفين في أوعية دموية وأهم شريان على الإطلاق في هذه الأوعية الدموية اللي هو الشريان التاجي زي ما احنا شايفين بيحيط بالقلب كالتاج انتوا شايفين اللي هو الخط الأزرق والأحمر ده الشريان التاجي والوريد التاجي أو الجيب الوريدي التاجي أو الجيب التاجي والشريان التاجي له خصائص معينة بتسمح بأن الدم يسري بسلاسة وانتظام لو حصل تجلط في هذا الشريان وجزء من عضلة القلب تلف يتلف القلب ويتلف معه أنسجة كثيرة في الجسم ومن هنا تأتي هذه المعجزة النبوية وما ينطق عن الهوى أنا قلت إن هو أول حاجة إعجازية إنه قال لي هنا مضغة رغم إن القلب فيه غشاء التامور وفيه الجزء العضلي وفيه الجزء اللي هو الاندوكاردم المبطن الداخلي وفيه الشرايين وفيه الصمامات لكنه ركز على المضغة والمضغة يعرفها اللغة والناس بتوع اللغة اللي هي قطعة اللحم العضلية اللي هي بتتاخد من العضلة يعني هو ركز على الوظيفة العضلية للقلب كأنه عالم تشريح وعالم فسيولوجي المصطفى صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى نيجي على النقطة الثانية المهمة لما قال إذا صلحت صلح الجسد كله عندما يستقيم أداء القلب وينتظم إيقاع القلب ويكون الانقباض في وقته والانبساط في وقته ويكون النفس منتظم والضغط منتظم تبص تلاقي المخ تمام وتلاقي الكلى تمام وتلاقي الأطراف تمام عندما يعتل القلب تتداعى سائر الأعضاء بالحمى والسهر ده في حديث آخر لكن في هذا الحديث قال فسد الجسد كله لما نشوف هبوط القلب يعني برضو المعجزة النبوية تتجلى فيه حيث تفسد معظم أجهزة الجسم المختلفة عندما يحدث هبوط في القلب نبدأ القصة من الأول زي ما احنا قلنا انقباض وانبساط يبقى القلب بيضخ وينبسط فبالتالي لو حصل فشل في وظيفة الانقباض يبقى ده اسمه فشل انقباضي أو هبوط انقباضي مش قادر يضخ يعني مش قادر يضخ المفروض ان هو بي... العضله بتقرب على بعضها كده زي السعفه القويه عشان تضخ الدم فبتبقى ضعيفه يعني زي واحد مش قادر يسقف فالعضل مش قادر تعصر الدم فبيحصل نوع من الاحتقان في الرئة يجي ابن هجان يقول لي يا دكتور أنا كنت بطلع في الدور الخامس أنا ساكن في الدور الخامس كان مجهودي كويس جدا عمري ما اشتكيت من هجان أو خنقة أو ضيق في التنفس دلوقتي مجرد أمشي خطوتين من الدور الأولاني لازم أريح الدور الثاني لازم أريح ده أنا حتى داخل البيت يا دكتور مجهودي قل جدا ده أنا ما بقدرش أنام على ظهري ده أنا محتاج علي المخدات عشان نفسي يرتاح دي مراحل هبوط القلب المختلفة ودي بتعكس وظيفة هبوط القلب الانقباضية والبطين الأيسر بالذات لما بيحصل احتقان نتيجة البطين الأيمن بيبقى احتقان سيستميك في جميع أجزاء الجسم بقى تبص تلاقي أيضا الكبد حصل فيه احتقان تحصل استسقى في البطن تلاقي بطن مورمة جدا يعني بيجي لي حالات تلاقي بطن مورمة جدا الخصية بالنسبة للرجالة تلاقيها محتقنة مورمة جدا الفخذ تلاقي فيه مية إديمة تغلز إيديك تلاقي فيه مية كتير الرجلين من تحت تلاقي فيها مية كتير جسم كله مورم تحت عينيه مورم يمشي خطوتين بينهج لازم ياخد الإقراص اللي هي بتنزل المية تشتغل شوية وتالت يوم تلاقي التأثير بتاعها ما بيجيبش نتيجة لو كل أكل زيادة شوية تلاقي نفسه تعب وتلاقيه اتخنق لو كل حاجة مخللة تلاقي نفسه تعب جدا ومضطر يروح المستشفى وبدل ما كانت بياخد الإقراص يبقى عايز حقن ده هبوط القلب الاحتقاني إذا هبوط القلب عندما تفشل الوظيفة الانقباضية سواء في البطين الأيمن أو الأيسر البطين الأيسر بيبدأ تأثيره أساسا في الرئة وعند تقدم الحالة البطين الأيمن بيتداعى بالتبعية ويؤدي إلى الأشياء اللي أنا قلتها أيضا هبوط القلب يؤثر على المخ تبص تلاقي فيه احتقان برضه فتلاقيه مش عارف ينام تلاقي نومه مش كويس يصحى بالليل على نهجان الجهاز العصبي بتاعه متوتر جدا ممكن تلاقي النبض سريع واحيانا النبض بيلخبط يقول لك انا قلبي بيرفرف انا قلبي ملخبط يعني بص تلاقي بيجي ضربه ويفوت ويجي ضربه ثانيه ساعات بيجي لي ضربات سريعه جدا وبحس ان انا جسمي تلج وعرقت وخلاص بحس ان انا بروح فاختلال كهرباء القلب ايضا بيحدث مع هبوط القلب اذا هبوط القلب هو هبوط الوظيفة الانقباضية سواء البطين الأيمن أو الأيسر وأيضا هناك نوع آخر من الهبوط اللي هو الهبوط الانبساطي وده العلماء اكتشفوه حديثا احنا كل تركيزنا سابقا كان على الهبوط الانقباضي لأن ده اللي هو أكثر تأثيرا لكن حديثا اكتشفنا أيضا عملية الانبساط يعني ايه عملية الانبساط احنا بنقول القلب ده عضلة وعضلة كابسة ماصة كمان فبيسحب عملية السحب دي عايزة مرونة معينة فلو ما فيش مرونة يعني مثلا بيجي يشفط الدم او يمصه من تحت او يسحبه من تحت فبيلاقي ان مفيش مرونة كافية في جدار القلب حسب ال diastolic dysfunction stiffness عدم مرونة فقد المرونة فقدان للمرونة بتاع جدار العضلة فبيطلع كده بالراحة بالراحة كده تبص تلاقي دي بتعمل عملية نهجان يجي يعمل موجات صوتية على القلب الدكتور يقول له لا العضلة كويسة العضلة كويسة لكن انا دكتور بشتكي من نهجان فالسبب في هذه الحالة بيبقى ال diastolic dysfunction عن انواع هبوط القلب واحدث الطرق في التشخيص وفي العلاج سواء بالدواء او بالجهاز المعجزه اللي انا وعدتكم ان انا هوريكم الصوره بتاعته ان شاء الله النهارده وطريقه تركيبه نلتقي بعد الفاصل ارجوكم ما تروحوش حته ثانيه وتتابعوا اللقاء بتاعنا من خلال قناه الرحمه ونبض الحياه
البرامج واللقاءات مع نخبة من علماء الأمة وكل ما هو جديد من أخبار العالم الإسلامي تشاهدونه على موقع قناة الرحمة www.الرحمة.tv
قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات قل لي إن الحياة بلا صلاة موت فيا مسكين صلي قل لي لماذا قل لي لماذا قل لي لماذا لا تصلي بالله ما ألهاك عنها أشغلت بالفان الأقل ما في اشغالك أي عذر من ذا يعيش بغير شغلي لو أنت لبيت المنادي هل كانت الدنيا تولي قل لي لماذا قل لي لماذا قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي
موعد صلاة الظهر موعد صلاة الظهر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته
أهلا بكم من جديد احنا النهاردة موضوع الحلقة عن هبوط القلب وتحدثنا عن الحديث النبوي المعجزة اللي هو حديث المضغة ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا هو القلب وقلت دي لخصت طب القلب المرضي بالنسبة لوظيفة القلب في الانقباض والانبساط وهبوط القلب وتداعي سائر أعضاء الجسم بالتلف والفساد نتيجة هبوط وظيفة القلب وقلنا ان بداية الاعراض بتبقى غالبا بتبقى نهجان واحيانا بتبقى هبوط في الضغط بطريقة حادة جدا في الحالات الحادة يعني لما يجي ض- هبوط القلب حاد فجأة كده ممكن يحصل هبوط حاد في الدورة الدموية والضغط ينزل لأرقام واطية جدا أقل من السبعين وأقل من الستين وده اللي احنا بنسميه ال shock stage أو مرحلة الصدمة وده بيبقى غالبا محتاج عناية مركزة تحط على مونيتورات وتحط له أدوية في الوريد بالنقطة بتقوي عضلة القلب وبترفع ضغط الدم لغاية ما يتجاوز الأزمة الطارئة وبعد كده ممكن آه، بيفصل أو يفطم من هذه العقاقير أو الأدوية زي ما قلت لحضراتكم قبل الفاصل أيضا أن عملية آه، هبوط القلب ممكن تشخيصها بوسائل كتير جدا من ضمنها مثلا الأشعة العادية الأشعة العادية هتبين لي إذا كان حجم القلب العادي كده ده هيبان أكبر في الأشعة العادية فبيحصل تمدد أو ترهل وهن وتضخم في عضلة القلب بالمقاسات معينة كده بقدر أعرف إذا كان حجمها بالنسبة لحجم القفص الصدري تيجي بعد كده دور الموجات الصوتية وده دور مهم جدا في ناس بتعمل كده فحص عشوائي وبص يلاقي عنده عضلة القلب بدأت تضعف بدون مقدمات وده تلاقيها في الناس اللي عندهم مرض السكر والسكر مشكلته ان هو بيعمل زي نوع من تخدير الألم في الأعصاب يعني هو يبدأ في الأول يقول لك عندي تنميل في الأعصاب الطرفية رجلي يا دكتور منملة جدا أطراف صوابعي في إيدي منملة جدا وبعد شوية تبص تلاقي بدأ يشتكي من في صدره شوية تقل أو نهجان بسيط ما بيشتكيش بآلام الذبحة زي الواحد الطبيعي وفجأة كده يعمل موجات صوتية يلاقي عضلة القلب تمددت وتضخمت وجاله هبوط فظيع جدا وبقى عنده نهجان وجسمه مورم ووشه مورم ورجليه مورمه وعنده ميه في بطنه في الحالات دي بيكون حصل زي ذبحه صدريه او جلطه في الشريان التالي صامته جلطه صامته بدون الم بدون اعراض الذبحه وعشان كده ما بيحسش بيها المريض اذا الموجات الصوتيه ممكن تشخص هبوط القلب قبل ما تظهر الاعراض ممكن تعرفنا كمان السبب بتاعه يعني مثلا لو كان تمدد عضله القلب نتيجه الشريان التاجي هتبين لي الجزء اللي هو بدا يتلف من عضله القلب لو نتيجه روماتيزم في القلب هتبين لي الصمام اللي فيه المشكله يعني احيانا الصمامات مثلا زي الصمام الميترالي نتيجه روماتيزم القلب بيحصل فيه ارتجاع شديد او الاورطه ارتجاع شديد ده بيؤدي الى تمدد وتضخم في عضله القلب الوتين الايسر يبقى متضخم لو لم يكتشف مبكرا وما خدش العلاج اللازم وما عملناش تدخل بحيث ان احنا نغير الصمام او نصلحه ده ممكن تنتهي بهبوط في القلب وانا شفت حالات كتيره جدا تبقى القصه بدات زي حمى روماتيزميه التهابات في الزور متكرره آه، مع شويه وجع في المفاصل آه، بتتاخد على انها نزله برد آه، شويه مسكنات مضاد حيوي يومين وبعد كده تقلب مع الطفل او مع البالغ بروماتيزم والروماتيزم ده يوصل لصمامات القلب وبرضه ياخدها على رجليه وما بيشتكيش ومفيش مشاكل واول شكوى ليه تبقى آه، متاخره جدا وهبوط في القلب واحتقان ونهجان ففي الحاله دي الفحص المبكر والاكتشاف المبكر والمتابعه وخاصه لو كان في تاريخ عائلي يعني الناس مثلا اللي في العيله بتاعتها في نشاط روماتيزمي وعنده حد من اخواته عنده روماتيزم في القلب او عمل عمليه الصمامات ده لازم يتابع ويسال ويشوف لان من الاهميه بمكان الاكتشاف المبكر نرجع للي هو العلاج بقى بتاع هبوط القلب بيبدأ بالعقاقير وأهم دواء في الأول اللي هو بينزل المية وفي أنواع كتيرة منه جدا وفي منه أقراص وفي منه حقن وساعات بندي الحقن آه، وقت ما تكون الحالة محتقنة جدا اللي بنسميها الأديمة الرئوية تبص تلاقيه النفس خلاص وصل للحنجرة ومن هنا أيضا يأتي الإعجاز الإلهي لما قال وبلغت القلوب الحناجر لما الواحد بيكون مخنوق جدا القلب بتاعه يحس ان هو في الحنجره انا عندي بيجي لي العين اللي عنده اديمه رئويه ده بتسمع صوت النفس طالع من هنا مع اللي هي البابلينج صوت الكركره ده بتاعت ان في ميه كتير في الرئه ده بيتسمع من فوق خالص من الحنجره وبلغت القلوب الحناجر بلغت القلوب الحناجر دي مرحله متقدمه جدا واذا لم يتم التدخل السريع ممكن يحصل ازمه سريعه جدا وتبقى عواقبها مش كويسه طيب آه، اتصال احمد
السلام عليكم يا دكتور عليكم السلام اهلا يا احمد دكتورنا الحبيب ازي حضرتك ازيك يا ابو حميد انت صديق خلاص دائم للبرنامج نعم صديق دائم لنبض الحياه الله يكرمك يا دكتور ربنا يبارك في حياتك والله يا دكتور حضرتك بتتكلم في موضوع مهم جدا اه اللي هضطر اسال فيه سؤالين إيه، ازاي ان احنا نحافظ على كفاءه عضله القلب الحفاظ على عضله القلب اسبابه ايه؟ آه، يعني اسباب بروح القلب ايه؟ لان عندي بعض الاقارب بيحصل برضه الحفاظ على عضله القلب وايه السؤال الثاني السؤال الثاني حضرتك ذكرت الشريان التاجي وان هو إيه، ليه وظيفه حيويه جدا اه له وظيفه حيويه نحافظ عليه اه شريان التاجي
اشكر حضرتك جدا يا دكتور شكرا شكرا ربنا يخليك شكرا.
آه، احمد يعني بي- عايز يقول لي قبل ما تقول العلاج قول لنا ازاي ما نوصلش للمرحله دي ده سؤال مهم جدا يا احمد يمكن انا من خلال الكلام كنت بدات اقول يعني مثلا اللي هو عنده نشاط روماتيزمي وبياخد حقنه البنسلين طويل المفعول والمفروض كل ست شهور يعمل موجات صوتيه على القلب عشان يعرف اذا كان آه، مفيش حاجه من الصمامات اتاثرت ولو في حاجه اتاثرت يبقى عضله القلب اخبارها ايه والا ممكن يفاجئ ان في عنده هبوط في القلب اذا المتابعه بعمل الموجات الصوتيه للناس اللي جالها روماتيزم مثلا في المفاصل او جاله نشاط روماتيزم بدون تاثير على القلب والتحاليل طلعت ايجابيه ده مهم جدا المتابعه للاكتشاف المبكر الحاجه الثانيه المهمه اللي هقولها قبل ما اتلقى الاتصال الثاني عشان اجاوب لاحمد الاكتشاف المبكر يا احمد ايضا والوقايه منه بالوقايه من امراض الشريان التاجي والوقايه من ضغط الدم وده موضوع طويل هقول لك بعض النقط بتاعته النهارده بعد الاتصال آه، لكن هو فعلا يحتاج حلقه كامله ازاي ان انا احافظ على عضله القلب يعني ممكن اوعدك يبقى الحلقه الجايه ان شاء الله هيبقى الحديث كله كيف نحافظ على عضله القلب اتصال جديد ام محمد منين يا ام محمد شكرا اهلا بيك
بكده ازي حضرتك
لو سمحت انت حضرتك كل اللي بتقوله دوت بالذات قبل ال- رفع الاذان اه آه، يعني كله عندي انا عندك نفس الاعراض اه النهجان نفس الاعراض حضرتك اللي اللي ذكرتها كلها وجسمك مورم وما تقدريش ت- اه كده يعني اه وبرضك كان عندي آم، روماتيزم قبل كده وكنت باخد حقن طويله المفعول لحد 35 سنه تمام وانا دلوقتي 50 سنه وعملت عمليات صمامات ولا ما عملتيش اه حاجه جيت تعبت فجاه من شهر 6 اللي فات اه وكنت اول مره اكشف قلب خالص وبعدين قال لي عندك ارتجاع في الشريان اه آه، وعايزه قسطره وحاجات من دي تمام فرحت وعملت دخلت ال- العمليات وكده على اساس هعمل قسطره اه الدكتور خرج للي كانوا معايا بره وقال له لا مش هينفع قسطره ده لازم دعايه لازم دعاء اه وبعدين عملت دعامه و- والحمد لله يعني ايه استريحت شويه وبعد كده تعبت قوي كل ما اروح للدكتور آه، بيشغل دي والعمليه بتاعتك كويسه ومش عارفه ايه طيب انا تعبانه انا انت عندك حاسة إن أنا السكر يا ام محمد عندي سكر من آه.
آه. حوالي اربع سنين وعندي ضغط باخد له علاج من ضغط.
من وانا عندي 20 سنه طيب اللي دلوقتي عضله القلب كام في المية عملت اشعه تلفزيونيه او اللي هي الموجات الصوتيه عملت اشعه تلفزيونيه عند الدكتور اللي هو بيعالجني وعملت قال لي كام في المية العضله
لا والله هو مش قال لي حاجه وانا نهار ما رحت كشفت قال لي بكره الصبح تجيني لازم قسطره ورحت على القسطره خرج عملت اللي الدعامة.
معايا و- طب وقال عملتي لي دعامه لازم عاديه ولا دعامه دوائيه اللي هي الدعامه الذكيه
لا معلش يا دكتور والله انا مش عارفه هو اصل هي هو الدعامه اللي- الذكيه دي اللي ما بتقفلش لكن الدعامه العاديه ممكن في حالات السكر وعشان كده انا بقول لك انت عندك سكر ولا لا لان هو لو عندك سكر ممكن الدعامه العاديه دي يفتحها لك وبعد شهرين ثلاثه كده تلاقي الاعراض رجعت تاني زي الاول لان بيحصل فيها ضيق فيها لا يا دكتور انا رحت له قال لي انت عندك شريان آه، رفيع كده بيلط في ال- في الشريان اللي احنا مركبين له الدعامه من اقل انفعال او من اقل آه، آه، ضغط رفع شويه او حاجه بصي يا حاجه فهو ام ده اللي محمد بيعمل لك الامل ال- الالم اللي عندي ده يا دكتور بقى من لا مؤاخذه من الدور صدري كده وتحت الابط اه رجعت لك وبي- الازمه زي الاول خالص طيب نعم.
اتفضل الازمه رجعت زي الاول طب اتفضلي آه.
وانا هجاوب على السؤال بتاعك طيب نشوف الاتصال التاني وبعد كده نجاوب على ام محمد ونكمل برضو الكلام مع احمد شيماء ايوه شيماء شيماء
الو ايوه شيماء الو ايوه يا شيماء سامعك دكتور اتفضلي حضرتك انا بشتكي من كتفي الشمال اللي هو بيوجعني على طول اه وانا اصلا مريض الضغط عندي كام سنه يا شيماء 65 كام 65 65 اه ومريض الضغط اه ف... وعندي خشونه في الفقرات وخشونه في الفقرات
آه فقرات الرئه اه فقرات الرئه في- وعملت اشعه في وجع في الكتف الشمال ايه في وجع في الكتف الشمال على طول اه وعم... في كتفي الشمال على طول في سكر ضغط وسكر ولا لا.
ضغط بس
مفيش سكر هو عندي دهون ثلاثيه وباخد دهون لها اصبر بس ال- حضرتك ال... وعملت- بص هقول لك طب بص هجاوبك باختصار بسرعه قبل ما تقفلي عشان بعد كده نرجع للسؤال اللي قبل كده انت بالنسبة لك لازم آه، اذا كان والدتك او اخواتك حد من اخواتك اللي انت بتسالي عشانه آه، غالبا آه، هيحتاج رسم قلب وفحص للقلب لان الضغط مع الدهون الثلاثية ممكن يعمل آه، مشكلة في آه، عضلة القلب او قصور في الشريان التاجي آه، الفيلم اللي بنشوفه ده فيلم جميل جدا وانا بعيده بناء على طلب ناس كتير جدا قالوا لي قول لنا الجديد في علاج هبوط القلب والجهاز اللي حضرتك بتقول عليه الجهاز المعجزة ده هو ده شكله ايه وبيتعمل ازاي زي ما انتم شايفين في أوضة معقمة جدا وكل الناس لابسة لبس العمليات آه، بجرح بسيط جدا تحت الترقوة زي ما شايفين يعني حوالي ثلاث غرز حاجة صغيرة جدا على قد البطارية اللي بندخلها والبطارية دي يعني أصغر من بطارية الموبايل حاجة صغيرة جدا بس سبحان الله هذه البطارية هي البطارية المعجزة بحق يعني وهم حتى سموها كده سنة 2000 البحث اللي اتعمل لأنه جاب نتائج غير متوقعة الناس اللي عندها هبوط حاد في القلب وبعد كده آه، تحول إلى هبوط مزمن وبعد كده عمال ياخد الأدوية ومش جايبة نتيجة آه، بنبص كده في رسم القلب بندور على مواصفات معينة في رسم القلب وبنركب له الجهاز ده والجهاز ده جزئين جزء البطارية اللي بتتحط تحت الجلد في الفتحة اللي هي باينة دلوقتي واللي هي أسلاك رفيعة كده طالعة منه كابلات بندخلها جوه الوريد ما بتبقاش باينة جوه الوريد زي ما انتم شايفين بنحط واحدة في البطين الأيمن اللي هي اللي عاملة زي حرف ال C دي بتدخل على البطين الأيمن وبنثبتها يعني لها نهاية كده عاملة زي القلاووس كده بطريقة كده وبعد كده بنشوف اللي هي الوصلة التانية بتاعة الأوزين وأخيرا اللي هي الوصلة المهمة اللي بنوصل بيها للبطين الأيسر عن طريق الجيب الوريد اللي أنا وريتكم الصورة بتاعته قبل الفاصل عارفين الشريان التاجي ماشي في زي خندق بين الأذين والبطين نسميه الإيه في جروف هذا الخندق بيمشي في الشريان التاجي وماشي معاه كمان اللي هو ال coronary sinus أو الجيب الوريدي أو الوريد التاجي هذا الوريد التاجي في منه فروع كتيرة جدا أهم فرع فيها اللي هو نازل على البطين الأيسر بنسميه ال posterolateral يمكن زي ما احنا شايفين هنا بعد ما ركبت البطين الأيمن بحاول أدخل الوصلة الثانيه اللي تبقى في الأذين هو التناسق لازم يبقى بين الأذين والبطينين وبين البطين الأيمن والأيسر وبين البطين الأيسر ونفسه يعني البطين الأيسر هو ما بيعملش كده هو بي- بيسموه ال dancing زي اللي بيرقص كده فاحنا عايزينه يعمل كده مش يمشي كده لا عايزينه يبقى كده فلازم انشط الجدار ده وانشط الجدار ده عشان يقرب من بعضه فهو الجهاز بيعمل الحكايه دي بيدي شراره كهربائيه ما بيحسش بيها ما يقولش ان انا بتكهرب يعني هي شحنه ما بيحسش بيها يعني المريض ما بيحسش بيها خالص بتبقى حاجه قليله جدا يعني بالواحد وبالواحد من عشرة والاثنين من عشرة فولت فبتبقى حاجة قليلة جدا يعني وبنحسبها بدقة فظيعة جدا وبنحللها وبنختار أحسن مكان وأنسب مكان في جدار البطين وأيضا أنسب مكان بالنسبة للي هي الكهربية والاستجابة عشان يطول عمر البطارية وده بقياسات دقيقة جدا زي ما شايفين الجهاز ده ده اسمه بروجرامر وكل جهاز شركة بتنتجه لها المبرمج بتاعه والمبرمج ده مهم جدا في التركيب وفي المتابعة يعني ساعات بيجي لي مثلا واحد مركب الجهاز ده اقول له تعالى لي متابعة بعد ست شهور عشان نشوف آه، المقاسات تاني عايزين نظبط حاجة يعني زي نوع من الصيانة كده لكن الحقيقة جهاز جميل جدا يعني في ناس يقول لي يا دكتور يعني انا همشي ببطارية قلت له لو قلت لك كمية المشاهير اللي في العالم ويمكن كان اشهر واحد مركب الجهاز ده في امريكا هناك ما بيداروش المرض يعني كان نائب الرئيس الامريكي وكل التفاصيل المرضية بتاعته معلنة في الصحف فكان ديك تشينا ايام بوش ده اكتر واحد او اشهر واحد كان مركب جهاز ال- الكهربي بتاع الصدمات والمقاول للقلب ده وكان كل الناس عارفة ولما كان بيروح يتابع كان يروح والناس عارفة وعارفين بيعمل ايه وكل حاجة منشورة جدا يعني زي ما شايفين اهو الخط الاسود اللي بدأ يظهر ده ده اللي هو عامل زي الحزام كده بين الاذين والبطين ده اللي انا بدخل فيه الوصل اللي هي بتقوي البطين الايسر زي ما انتم شايفين العملية عملية دقيقة جدا وبتحتاج حساسية ومهارة لكن الحمد لله بتجرب نجاح في مصر وركبنا في مصر وفي معهد القلب أرقام قياسية من هذا الجهاز والنتائج مبهرة جدا وكل الناس حتى اللي بتيجي من بره خبراء بيبقوا مبسوطين جدا لما متخيلين ان مصر دي يعني بره خالص في القصة دي بيلاقونا على قدم المساواة مع العالم المتحضر في هذا المجال يعني التكنولوجيا يوم بيوم زي ما احنا ماشيين في الموبايلات يوم بيوم احنا ايضا في كهرباء القلب ماشيين يوم بيوم احدث جهاز بيجي بنشتغله واحدث تقنيه بتيجي بنصورها وبنبدا نطبقها واذا كانت محتاجه اجهزه بنستوردها والحمد لله يعني النتائج على ما يرام زي ما انتم شايفين ال- ادي الوصله البطينيه وادي الوصله الاذينيه ناقص ان احنا ندخل اللي هي بتاعه البطين الايسر اللي هي تبقى عن طريق ال coronary sinus او الوريد التاجي لغايه ما تيجي الوصله ديت انا هجاوب على السؤال بتاع ام محمد ام محمد جالها اعراض الشريان التاجي وعملت دعامه لكن تعبانه بعدها وهو قال لها ان في شريان تاني لسه في ضيق بس الشريان ده رفيع فالشريان الرفيع ده لو القطر بتاعه اكتر من اتنين ممكن نقدر نحط دعامه ذكيه هيضيع لها الاعراض لو هو اصغر من كده يبقى مش هنحط ايضا محتاجين نبص تاني على الدعامه لان هو حط لها دعامه عاديه في الغالب لان الدعامه الدوائيه دي بتبقى مكلفه شويه فساعات في ناس بتستسهل وتعمل الدعامه العاديه ممكن تعمل نجاح اولي مؤقت لكن بعد شويه تظهر الاعراض فمهم جدا ان احنا نشوف الفيلم الاولاني بتاع الاسطره ونشوف الشريان التاجي هل هو الامامي ولا الاوسط ولا الخلفي اللي اتزرعت فيه الدعامه العاديه وبعد كده نشوف هل هي تحتاج قسطره تاني عشان نزرع الدعامه دوائيه ذكيه ولا لا ايضا مهم جدا ان هي تكون بتظبط الضغط والسكر ودي رساله بقولها لكل الناس اللي هي بتعالج من الشريان التاجي بيفتكر ان هو مجرد ان هو عمل قسطره وعمل دعامه خلاص يرمي الادويه وساعات في ناس من الدكاتره بتحاول تطمنه وعايز تبين هي عملت نجاح فظيع يقول له خلاص انسى الادويه انسى الادويه ده معناه انه هيرجع يتعب تاني لان انت عندك الضغط ما زال مش متظبط عندك السكر ما زال موجود عندك الدهون الثلاثيه والكوليسترول ما زالت موجوده فلو ما ظبطتش الحاجات دي هيحصل انتكاسه في الحاله وترجع زي الاول خالص يعني فمهم جدا تظبيط الادويه والادويه في حالات كثيره بتبقى ماشيه على التوازي مع التكنيك اللي احنا عملناه يعني سواء عملنا عمليه او دعامه او ركبنا جهاز في ادويه هتبقى ماشيه طول العمر لان هو الضغط مرض مزمن تصادقه يصادقك تحترمه يحترمك ايضا السكر ينطبق عليه هذه المقوله لو انت احترمت السكر في تنظيم الاكل احنا هنا زي ما انتم شايفين بنحقن عشان نشوف احنا فين بالظبط لغايه ما نوصل للمكان اللي فيه الوريد الجيبي لان دي حته دقيقه جدا احنا كده عدينا فيه اهوت الحرف ال C اللي نازل ده وده زي غمد اللي هو ال sheath ده اللي بيوصلني للوريد اللي هو هيعمل تنبيه للبطين الايسر دي تعتبر اهم خطوه في العمليه نيجي على السؤال الثاني اللي هو بتاع شيماء ويعني برضه واضح ان حد من قالتها فوق الستين كده وجع في الكتف الشمال مع ضغط مع دهون لازم اشك في الشريان التاجي يعني هي بتقول في خشونه في الفقرات ممكن تكون الخشونه عامله شويه وجع لكن مش معنى كتف الشمال بالذات ما هو لو الفقرات الرقبه هيبقى اليمين والشمال لكن الشمال ده احيانا بيكون سببه أزمة قلبية زي ما انتم شايفين الصبغه اللي انا بحقنها انا جوه اللي هو الوريد التاجي اهوت بدا يظهر فهدخل جواها على طول اللي هي الوصله اللي بتعمل تنبيه او تحفيز للبطين الايسر عشان تعمل عمليه التناسق CRT جهاز اسمه CRT اللي هو الجهاز الثلاثي المقوي لعضله القلب ويمكن برضو الواحد بيحاول يستحضر المعاني القرآنية الإعجازية ربطنا على قلوبهم ربطنا على قلبي عملية الربط فالجهاز ده بيعمل عملية ربط وأيضا لما بيحصل اختلال في كهرباء القلب أو لخبطة يبقى القلب كده كأنه ورقة بتبقى فالفؤاد يبقى أصبح فؤاد أم موسى فارغا الفؤاد ده في بعض التفسيرات اللي هو القفص الصدري اللي هو موجود جواه القلب ففارغا كأن القلب بقى عامل زي الورقة من كتر ما هو بيرفرف كده فده علامة لخبطة دي برضو من ضمن اللمحات الإعجازية بالنسبة للوقاية أيضا سؤال أحمد كل شوية هقول فيه حتى لما تيجي مناسبة وأقدر أتكلم طيب نشوف الاتصال ده أم محمد تاني
السلام عليكم عليكم السلام
لو سمحت يا دكتور نعم أنا كنت دايما بحس بنهجان في يعني في أنت عندي كام سنة؟
أنا عندي 32 سنة 32 سنة دايما بحس بنهجان وعندك أولاد كام؟ الأولاد كام؟
ثلاثة ثلاث أولاد الولادات كانت كويسة والحمل كان كويس؟
طبيعي بس الحمل لا كنت بتعب فيه جامد يعني كان في تعب في الحمل؟
اه وعملت قيصري ولا كان ولادة طبيعي؟
لا طبيعي ده طبيعي طيب بس برضو أنا بولد كنت بحس إن قلبي بيوجعني جامد يعني مع الحمل مع ال- الحمل ومع الولادة ومع بتاعت الولادة.
الولادة يعني في الولادة كان في دكتور قلبي بيتابعك؟
لا بس كانت الدكتوره يعني بتقول لي ان آه، إن القلب هو أنت تعبان.
قلبك تعبان هو انت عندك مشكله في القلب فكنت بقول لها لا ما كنتش كشفت ساعتها تمام فدايما بحس بنهجه لو قريت كتير بنهج لو آخر ولادة كانت إمتى؟
من 10 شهور من 10 شهور آخر ولادة يعني ما زلت بترضعي
اه وبتنهاجي وتعبانة اه في أنيميا؟
وكان بيغمى او بيغمى عليا يا دكتور ورحت كشفت عند دكتور وعملت آه، أشعة تلفزيونية على القلب وكده وقال لي عندك ارتخاء في عضله القلب بس ارتخاء برضه الصمام مش- الميترالي ارتخاء الصمام الميترالي مم.
العضلة متضخمة ولا بس ارتخاء في الصمام
لا هو بس قال لي ارتخاء بس ما قاليش يعني ما قالش في تضخم في العضلة طيب صورة الدم الهيموجلوبين عندك كام في انيميا
في انيميا اه كام الهيموجلوبين تسعة ولا عشرة اه لا 10 طيب ده قليل جدا انت عارفه المفروض اي واحدة سيدة في السن بتاعك الهيموجلوبين بتاعها ما يقلش عن 12 ده الحد الادنى الطبيعي المفروض يبقى عشان الواحد كويس وعنده نشاط وحيويه يبقى 13 14 فانت ناقصك كده حديد كتير ودي يمكن انا معظم السيدات بيجوا لي بالنهجان ووجع في صدري واعراض زي اعراض الذبحه الصدريه واعراض زي بالظبط يا استلال دكتور، كهربائي آه.
القلب ومشاكل زي مشاكل الشرايين ومجرد ان انا بشخص الحاله ان فيها انيميا مجرد تتحسن الانيميا عن طريق النمط الغذائي الصح تاكل الاكل اللي فيه خضروات الاكل اللي فيه حديد صفار البيض التفاح السبانخ آه، الحاجات دي كلها الكبده بتزود الم- الحديد ايضا في مستحضرات حديد عن طريق اقراص واحيانا بنضطر نعمل حقن لو كانت الحاله صعبه جدا ومش قادره تاخد حديد اقراص يعني لو صلحنا الانيميا والهيموجلوبين وصل 12 13 كتير جدا من النهجان والاعراض دي هتقل لان هو غالبا زي ما الدكتور قال لك وعمل موجات صوتيه عضله القلب كويسه يبقى مفيش مبرر للنهجان ده النهجان امتى الواحد يعتد بيه لو الموجات الصوتيه طلعت مثلا اقل من 40% 35% كفاءه البطين الايسر لكن لما تكون كفاءة البطين الأيسر في النطاق الطبيعي وفي المدى الطبيعي وأكتر من 50 مثلا أو من 50 ل 60 ومع ذلك في نهجان بحاول أدور على سبب تاني وزي ما قلت لحضراتكم أشهر سبب هو الأنيميا في السيدات بالنسبة لارتخاء الصمام الميترالي اللي عندك فعلا ممكن يعمل شوية أعراض خفقان نغزة في الصدر بس دي علاجها بسيط وسهل مش محتاجة قلق مش محتاجة تدخل جراحي في الغالب آه، لكن النصيحة الذهبية اللي دايما بقولها ولا أمل من تكرارها يمكن هقولها كل حلقة لأن أنا كده أنا بنقذ يعني قلوب كثيرة وحياة ناس كثيرة وأنا أؤمن بقوله تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ده بيتكلم عن نفس واحدة يعني طيب ناخد الاتصال ده وبعد كده نكمل الحديث عن الوقاية من هبوط عضلة القلب أم حمزة
السلام عليكم عليكم السلام لو سمحت يا دكتور كان عندي سؤالين سؤال بخصوص والدتي وسؤال بخصوصي طيب نبدأ بالحاجة بقى سؤال الحاجة الأول المهم اه ماشي حضرتك هي كانت كلمت حضرتك قبل كده هي عندها زي عيب مولودة بيه الشريان ضيق من تحت وواسع من فوق آه.
فحضرتك كنت- فكانت هي بتشتكي ان هي ال- العلاج بتاعها بيعمل صباع جامد فحضرتك أيوة قلت لها استعملي اللزق استعملتها برضو قالت ان عملت لها صباع جامد وبرضو وقفتها ضيق في الشرايين الصغيرة نعم عندها ضيق في التاجي.
الشرايين الصغيرة
هو الشريان التاجي حضرتك ايوه انا بقول الشرايين التاجيه الدقيقه الصغيره الرفيعه اللي في الاطراف بتاعتها ايوه اه طيب.
وكان جالها ذبحه قبل كده حضرتك طيب ايه بقى السؤال الثاني آه، انا كنت حضرتك بشتكي دايما نغزه في- في كتف انت عندك كام السمان.
سنه نعم عندك كام سنه آه، 29 29 سنه فكنت ع- ف... ودهجان دايما وممكن اكون قاعده كده من غير اي حاجه الاقي ضربات قلبي سرعت مره واحده وبحس بهبوط ودوخه اكون يعني واقفة في مثلا ضربات كده قلب دايماً.
سريعه بتجيلك نعم ضربات قلب سريعه اه فعملت موجات صوتيه الدكتور قال مفيش حاجه طب عملت رسم قلب م- مستمر 24 ساعه او 48 ساعه لا ده محتاجاه عشان نعرف بالظبط الضربات دي طيب وتعملي حضرتك برضه عملت تحليل صوره دم كامله صوره دم كامله اه طبعا لان زي ما قلت لحضراتكم قبل كده ان الانيميا بتعمل ضربات سريعه تعمل اعراض الذبحه هي كانت الصدريه 10 حضرتك الهيموجلوبين 10 مش مش حلو طبعا انيميا اه دي طب حضرتك أنيميا- كنت عملت اشعه انيميا بامتياز دي نعم.
انيميا بام... انيميا بامتياز وناس بتستغرب يجي لي مثلا واحده وزنها كده ولا انت انيميا ايه يا دكتور كل ده وانيميا لا ما هي الانيميا ده اللي هو النوعيه مش الكميه احنا العبره بالكيفيه وليس بالكميه يعني انا عندي وزن زياده اه بس الحديد اللي في الدم قليل والدم بالتالي قليل فبالتالي التغذيه للخلايا قليله فمع المجهود القلب بيحس ان هو بيضخ هواء ما بيضخش دم او بيضخ ميه فهو عشان كده بتلاقي في نهجان آه، مفيش تغذية كافية للخلايا يبدأ يحس بأعراض الذبحة الصدرية مفيش إرواء كفاية لما مجرد تصلح الأنيميا وفي حالات يعني أنا أفتكر كان واحد خال آه، يعني ممثل ومطرب مشهور يعني وكان لما بيجي لي بالأنيميا ألاقي رسم القلب زي اللي عنده ذبحة صدرية وجلطة في الشريان التاجي مجرد إن أنا بصلح له الأنيميا بس هو كان بيحتاج نقل دم ياخد كيس أو كيسين يرجع تاني رسم القلب بتاعه كان كل الناس بتبقى مستغربة ازاي انت بتعالج اعراض الذبحه ب- عن طريق تصليح الانيميا فدي رساله مهمه جدا حتى بعلمها للدكاتره الصغيرين بقول له ان هو لازم تشوف الاول صوره الدم وبالذات في السيدات في منتصف العمر لان ده مش السن الطبيعي بتاع الشريان التاجي رغم ان احنا في مصر ما عادش عندنا سن طبيعي احنا اصغر من العالم 10 سنين زي ما انتم شايفين انا بشاور اهوت في الصورة آه، الثلاث حاجات خلاص اتحطوا واتحطت ونزلت في المكان الطبيعي بتاعها اللي موجودة في البطين الأيمن اللي موجودة في الأذين الأيمن اللي موجودة في البطين الأيسر دي هتعمل عملية الربط بين عضلة القلب فبتقوي عضلة القلب ده اسمه الجهاز المعجزة المقوي لعضلة القلب وزي ما قلت لكم في واحد يقول لي يا دكتور همشي ببطارية اقول له طيب ما انا ماشي بنضاره في ناس ماشيه بسماعه في اللي مركب صمام بالقلب له صوت على الاقل دي ملهاش صوت فيعني الواحد ما يتضايقش اذا كان ربنا ابتلاه مثلا بمرض وله حل ما خلق الله ده الا وجعل له دواء والدواء ده ممكن ياخد قرون يعني مثلا هبوط القلب ده والجهاز ده شوف احنا بقينا قد ايه متقدمين مثلا في طب القلب ومع ذلك الجهاز ده ما بداش تطبيقه الا في القرن ال21 يعني حتى مش في القرن ال20 في نهايه القرن ال20 وبدايه القرن ال21 بدأ يتطبق على الناس وبدأ يجيب نتيجة حلوة يعني قبل كده انت لو من 15 سنة ما كانش هيبقى فيه حل دلوقتي بقى فيه حل فالعلم كل يوم فيه جديد وحتى دي بتفتح باب للأمل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق وما أوتيتم من العلم إلا قليلا هذه الآية يعني صالحة إلى قيام الساعة نفضل كل يوم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ونستزيد علما وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ده لسه دي كلها يعني قطرات من محيط علم المولى عز وجل وإذا كان القرآن هو يعني كون الله المقروء فالكون هو قرآن الله المنظور يعني الواحد كل ما يتأمل في الآيات الكونية والآيات القرآنية وأهم آية كونية هو الإنسان يعني خلق الإنسان أعظم من خلق السماء والأرض إن في معجزات بتتكشف إلى قيام الساعة ومنها الربط الكهربي اللي اكتشفنا ان هو بيحسن عضلة القلب وزي ما قلت لحضراتكم كان زمان يعني مثلا من 30 سنة خلاص يقولوا انت محتاج نقل قلب الحالات دي كلها ما كانتش بيتعمل لها غير نقل قلب زراعة قلب دلوقتي بقينا بنصلحها بالجهاز ده بدون ما نحتاج نعمل عملية نقل القلب فكل تطور جديد بيصب في صالح البشرية ويمكن زي ما انتم شايفين الاتصالات بتيجي من الناس كلهم في الثلاثينات والعشرينات وانا بفتكر كلمة كبير اطباء القلب العرب والعالميين مجدي يعقوب لما قال ان قلوب المصريين اكثر وجعا ده لف العالم كله فبيقول ما لقاش قلوب تشتكي أكثر من قلوب المصريين وقلوب المصريين أشد وجعا والأكثر وجعا معنويا والأكثر وجعا عضويا معنويا كفاية علينا من 25 يناير لغايه دلوقتي بقى عندنا أطفال الحجارة اللي شغالين كل كده ال weekend بتاعهم الفسحة بتاعتهم الأسبوعية يوم الجمعة يروحوا يحدفوا دي التسلية بتاعتهم الخروجة بتاعتهم بدون هدف بدون أي مسج رسالة عايزين يوصلوها بدون لو سألت أي واحد فيهم أنت بتعمل كده ليه يا ابني مش عارف هو بيعمل ليه الفسحة الأسبوعية بتاعته يروح يحدف مولوتوف ويولع ويضرب ويتضرب ويعمل إصابات وتحصل مشاكل ودماء تسيل والناس أعصابها تتعب وطول النهار والليل القنوات اللي عمالة تسخن وتعرض هذه الأشياء عاملة للناس نوع من الرعب وتحميل على القلب البشري تبص تلاقي الناس كلها جاية عندها درجة من الاكتئاب ويمكن قالها برضو دي دكتور أحمد عكاشة كبير الأطباء النفسيين قال إن نسبة الاكتئاب في السنتين الأخيرتين بعد الثورة وكان المفترض ان احنا عملنا يعني ثورة أذهلت العالم لكن ردود الفعل السيئة والسلبية وعدم الاستفادة من نتائج الثورة والمسار اللي احنا انجرينا ليه من العنف اللي هو غير مبرر أنا بعتبر العنف ده غير مبرر وامبارح كان في خطبة سمعتها للدكتور حسان اتعرضت على النهار كذا مرة اللي عايز يعترض يعترض الديمقراطية اعتراض بس بطريقة سلمية يعني عبقرية الثورة المصرية والأيقونة بتاعتها أنها كانت سلمية سلمية لكن لما تبقى الخروجة الأسبوعية بتاعت الأطفال والشباب عايز يهرب من المذاكرة أو يهرب من المدرسة أو يهرب من البيت يروح يتسلى برمي المولوتوف بعد بدل ما يلعب كورة بيلعبوا بالمولوتوف دلوقتي ويرمي على أماكن سيادية ويقفل الشوارع يعطل البترو ده ما تقوليش بقى لا ده ثورة ولا ده ضغط على النظام في وسائل سرية سلمية وسائل يعني متحضرة للتعبير عن رأيك وتعرضه بطريقة كويسة وهتلاقي الناس تسمعك لكن انت حتى لو صاحب حق وهتجيني تضربني وترمي عليا مش هسمعك هتستفزني هتخلي رد الفعل بتاعي قاسي فقلوب المصريين زي ما انا قلت لحضراتكم زي ما قال الدكتور مجدي يعقوب اصبحت الاشد وجعا لدرجه ان احنا بنلاقي ازمات القلب وضغط الدم عالي جدا يعني القاهره الكبرى دي لو عرفتوا عدد الناس اللي عندها ضغط الدم حوالي 7 مليون واحد عندهم ضغط الدم ده يعني حجم دوله بس في القاهره لو مصر كلها لا ده جمهورية كبيرة يعني مصر فيها لا يقل عن 25 مليون واحد عندهم ضغط الدم مرتفع ده أكبر من مثلا من دولة مثلا زي السعودية مثلا يعني 25 مليون مواطن مصري يعانون من ضغط الدم كأنها جمهورية أو دولة بحجم المملكة العربية السعودية فاصل قصير وسنعود نستأنف كيف نحافظ على عضة القلب ونتعامل مع هبوط القلب ومتى يتم تركيب الجهاز المقوي لعضلة القلب
أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى مفاجأة القرن وبعد طول انتظار زيت كنوز المنتج الأول للدكتور أمير صالح التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين علاج لتقصف الشعر علاج لتساقط الشعر علاج للشعر التالف زيت كنوز بنقدمه للمرأة مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية زيت كنوز من الزيوت الطبيعية يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر الحفاظ على الشعر علاج الشعر التالف لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر وبيعالج تساقط الشعر تلف الشعر تجعد الشعر وضعف الشعر أنا بشكرك على زيت كنوز أنا الله.
جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز اشتريناها لبنت ابني اللهم صل على النبي ما شاء الله لا اله الا الله ما شاء الله الله يبارك لك بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 52 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو الاتصال بأقرب دولة لك مع كنوز شعرك دايما أجمل دايما أجمل
بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم من جديد موضوع حلقة النهاردة زي ما احنا شايفين اتصالات من كل اتجاه كل الناس عندها يا إما حد في العيلة يا إما حد من أصحابه يا إما من جيرانه بينهج عضلة القلب ضعيفة عمل قسطرة في الشريان التاجي يركب دعامة أو عمل جراحة قلب أو غير صمام وما زال تعبان وما زال بينهج ورجله بتورم وما بيقدرش ينام على ظهره وبيصحى بالليل على نهجان الصورة اللي أنا رسمتها بالوصف كلينيكي في الجزء الأول من حلقة النهاردة وهنستأنف آه، إزاي بقى الوقاية وده السؤال اللي أحمد صديق البرنامج سأله إزاي الوقاية وزي ما أنا بقول الوقاية آه، المثل بيقول الوقاية خير من العلاج ده مثل مكتوب بهذه الطريقة أنا بصحح صياغة هذا المثل فبقول الوقاية تغني عن العلاج ليه أنا بقول الوقاية تغني عن العلاج مش الوقاية خير من العلاج ده هشرحه بعد تلقي هذا الاتصال أيوة ايوه السلام عليكم وعليكم السلام والله حضرتك انا عندي 57 سنه أيوة يا حاج نصر وعملت قلب مفتوح كان في قصور في علي الشريان صوتك شوية التاجي. كان في قصور في الشريان التاجي قصور في الشرايين التاجية ايوه وعملت قلب مفتوح وقلب مفتوح سنة كام؟
من حوالي شهرين ونص شهرين ده لسه حديثا اه آه، بس انا لغايه دلوقتي حاسس ان انا ب... ناحيه صدر الشمال ده جابوا لي شريان من الصدر اه بتاع الثدي آه، ما فبتحس هو ان ده الحته حاجة دي تانية.
منمله وضعيفه اه ف... فلغايه دلوقتي آه، حاسس ان قلبي كده زي ما يكون دمل
حاجه شد عليك اه طيب العظم حصل التحام وكده والتام ما اعرفش بقى ال- ال- الجرح حصل فيه التحام اه ال- الجرح قفل خلاص اه طيب عضله القلب اخبارها ايه 70% عملت حلو.
موجات صوتية بعد 20 يوم ممتاز.
لقيتها 70% طيب اعراض الذبحه أعراض الذبحة راحت طيب هايل بس حاسس إن دمل حاسس الواحد لما بحاجه يكون تقل دمل.
كده كانه دمل ها طيب الموجات الصوتيه برضو بينت ايه بينت ما في حاجة قالت الغشاء ما في كويس حاجة. إيه الغشاء كويس بس أنا تعبان طيب الرئه اخبارها ايه ما أعرفش برضه عملت إيه أخبار اشعه إيه.
ما هو لازم تشوف الرئه لان ممكن يكون المشكله في الرئه مش في القلب دلوقتي انت كنت مدخن قبل كده آه كام سيجاره في اليوم كنت بشرب علبة لمدة 40 سنة كتير قوي طيب آه.
كان عندك الضغط او السكر لا آه وجت البدايه بجلطه ولا كانت ذبحه عاديه وبعد بقى كده ذبحة ذبحه ذبحة اه من حوالي أربع أشهر تابعت وعملت قسطرة قالوا ضيق مالكش دعامات حتى جينا نركب دعامات ذكية أو دوية دوائية قالوا لا ما ينفعش بعد المحاولة قال لك اه بص يا حاج نصر اتفضل اولا بقول لك الحمد لله على السلامه الله يسلم عمرك لان كده انت اتكتب لك عمر جديد أيوة يعني والله، جراحه حصل القلب صح.
دي عمر جديد دي بداية لان القلب انت لو تشوف القلب المفتوح بيتعمل فيه ايه لما بيطلع بره الجسم ويبقى القلب ما بيتحركش وبعد كده يرجع تاني تدب فيه الحياة يهرب بنعمل له صدمة كهربية ويرجع فيه النبض تاني يعني بتبقى متهيألك ان هو ممكن ما يرجعش فانت كنت بين يدي الرحمن كده والحمد لله آه.
رجعت فلازم تبوس ايدك وش وظهر الحمد لله وتحمد بس أنا ربنا.
تعبان يا دكتور كاني ما عملتش حاجه لا اسمع لي بس خليك معايا بس اتفضل انت اتكتب لك عمر جديد وتقول الذبحه راحت وعضله القلب كويسه يبقى آه.
العمليه كويسه شويه الاعراض دي ممكن تستمر ست شهور بعد العمليه لان آه.
العمليه دي عمليه كبيره جدا ايوه وانت نفسك قلت السبب الشريان اللي بيغذي المنطقه دي ده اتسحب راح على القلب اه فلما تتخلق ربنا عمل برضو طريقة ان الجسم بيبني نفسه بنفسه ويصلح نفسه بنفسه آه.
هتتخلق شرايين جديدة وتيجي فروع خلفية تغذي الحتة اللي هي تاخد منها هذا الشريان اه الشريان ده بنسميه ال internal mammary اللي هو بيغذي الثدي بتاع المرأة هو في الستات مهم جدا عشان الرضاعة والحاجات دي بالنسبة للرجالة مالوش استخدام فعشان كده هو انسب شريان بالنسبة لعمليات جراحة القلب المفتوح وهو بيعمل للاعراض اللي انت بتقول عليها دي تحس ان الحتة دي تقيلة عليك منملة كأن ما فيهاش آه، حياة ناشفة آه، تقيلة زي ما انت بتقول كده خدران وبعد شوية هتبص تلاقي الدورة الدموية بتاعته اشتغلت وعشان كده انت برضه هتحتاج بعض الأدوية يعني انت محتاج تاخد اللي هو الكلوفيدوجريل اللي هو الاسم بتاعه بلافيكس له بدائل مصرية كتير قوي ده مهم جدا على الأقل ست شهور بعد العملية ده بيعمل سيولة فبيخلي الدورة الدموية بتاعة العضلة بتاعة القلب وبتاعة عضلة جدار الصدر تنشط تاني عشان ت... آه، الأعراض اللي بتظهر بعد نزع هذا الشريان ونقله من مكانه وزرعه في الشريان التاني الحاجة التانية المهمة ان انت هتدور بقى على الضغط وكده تالت حاجة مهمة التخلص من أعراض السجاير اللي انت ما تعرفوش وناس كتير ما تعرفوش من المدخنين الناس متخيلة ان هي مجرد ان هو يبطل السجاير النهاردة خلاص بقى تمام لا عملية التنقية بتاعة الحيصلات الهوائية والشعب الهوائية والرئتين دي ممكن تاخد سنين يعني ممكن لغاية ثلاث سنين وفي ناس بتقعد خمس سنين يعني تيجي تعمل له الأشعة أنا بيجي لي ناس يقول لي ده أنا م- بطل بقالي سنة ولا اتنين أسمع صدره الاقيه بيزيق ومقفول كأنه مثلا لسه كان بيدخن بيقول لي والله أنا بطلت السجاير فهي بت... عملية تنقية السجاير آه، والرئة من السجاير والنيكوتين والقطران يعني ويمكن دي مناسبة إذا كنا بنتكلم عن الوقاية من هبوط عضلة القلب وأحمد كان بيسأل السؤال ده من الغربية فهقول ان برضه من ضمن الوقاية التدخين يعني المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما كان يتكلم عن جليس السوء شبهه بنافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا خبيثة وأي ريح أخبث من ريح السيجارة يعني تلاقي واحد قاعد جنبك عمال الطفي بتاعه يجي يولع في القميص بتاعك أو يحرق جزء من اللبس اللي أنت لابسه وريح خبيثة فيها 4000 مادة سامة على الأقل فيهم مثلا 70 مادة مسرطنة وفيها مادة سم فران تعمل سيولة في الدم وزرنيخ ويعني كل المخلفات اللي انت ممكن تتخيلها وفيها قطران عارف اللي هم بيرصفوا بيه الشوارع موجود في المادة بتاعت آه، السيجارة وفيها سبع مواد بقى بتعمل تصلب في الشرايين وقصور في الشرايين التاجية بالذات فالحقيقة بتاخد وقت كتير قوي عما الرئة والأجهزة والجسم يطرد النيكوتين فده ممكن يكون برضو أحد الأسباب إن الرئة لسه لم تتعافى فأنت محتاج نشوفك كده ونراجع الأمور بتاعتك ونظبط الأدوية لكن بطمنك إن أنت مثلا بعد ست شهور من العملية هتنسى إن أنت عملت جراحة يعني في ناس كتير كانوا بيجوا لي بعد شهر واتنين مرتبكين ومتوترين ومتضايقين ويقول لك أنا ما حسيتش بفرق أقول له بس صبرا كده قليلا بعد كده يجي يقول لي ده أنا بقيت طبيعي خالص ينسى إن هو حتى عمل العملية اتصال جديد اتصال
الو ايوه مدام حنان علي صوتك يا حنان السلام عليكم وعليكم السلام بقول لحضرتك انا عندي 50 سنه ايوه ومن حوالي اكتر من 10 يعني كنت لما اجي امشي حضرتك او آه، آه، انهج ومش قادره اخد نفسي في من كام مرة جلسة- سنة من كام سنة بدأ النهجان يعني من حوالي سنه كده بس ما- ما آه.
كنتش رحت قبل كده من حوالي سنه عملت رسم عملت كشف قلب اه وعملت اشعه اوكو طلع أيوة.
ما عنديش اي حاجه تمام.
شويه ارتخاء بس في الصمام ارتخاء الصمام اه وبعدين آه، من حوالي شهرين كده يا دكتور لما اجي امشي اتعب جدا اجي اطلع السلم ما اقدرش فكنت رايحه عمره عقبال حضرتك اه فرحت للدكتور اللي اكشف قلب قال لي لا انت لازم تخش دلوقتي عنايه مركزه انت عندك ارتجاف في الصمامين ارتجاع في الصمامين ارتف- ارتجاف ارتجاف ارتجاف اه مم.
آه، وفعلا حضرتك دخلت عنايه مركزه قعدت خمس ايام وكان القلب سريع وملخبط ولا ايه النبضات ما كانتش منتظمه اه وكان وصل آه، معدل سريع ما اعرفش يا دكتور والله ارتجاف أذيني غالبا ده اه ارتجاف طيب اذيني دلوقتي بحس زي ما يكون آه، آه، ب- آه، زي ما يكون في رعشه كده يا دكتور القلب مع مش منتظم برضه مش منتظم وبعدين خرجت حضرتك من العنايه ورحت العمره جيت من حوالي يومين لسه تعبانه نفس لسه الالم تعبانة.
في في قلبي ما انت لسه ما تعالجتيش ما وفي تعالجتيش منه.
الظهر نفس الالم وترجيع مستمر لسه ما تعالجتيش يا حاجة حنان ايوه يا حاجة حنان لسه انت الحالة ما اتشخصتش وما تعالجتش طب اعمل ايه حضرتك تنصحني بايه محتاجة تعدي علينا إن شاء الله نشوف رسم القلب بتاعك ويمكن أيوة.
نحتاج نعمل حاجة بالمجهود ويمكن نعمل دراسة 48 ساعة بالهولتر رسم القلب ويمكن تحتاجي قسطرة عشان الترجيع ده ممكن يكون أيوة.
الشريان التاجي هو اللي عمل اختلال كهربائي القلب اه وعلى فكرة الارتجاف الأذيني ده مرض العصر يعني ده بقى أيضا منتشر في مصر جدا ايوه وأشهر واحد كان مصاب به آه، الرئيس السابق حسني مبارك يعني عنده أيوة.
الارتجاف الأذيني ده فهو ايوه الارتجاف الأذيني ده آه، لازم لان انت عندك سريع جدا يعني هو لما بيجي مثلا بعد سن ال 80 بيبقى بطيء فما بيحسش بيه أيوة.
لكن انت بالنسبه لك واضح ان هو ما راحش يعني بد- بدل ما كان بيجي على هيئه نوبات كده متتاليه بقى مستمر معاكي ايوه فهو انتقل لمرحله اشد طالما قاعد اكتر من اسبوع يبقى كده احنا دخلنا في مرحله اعلى أيوة.
محتاجين نعيد تاني الموجات الصوتيه ونشوف حجم الاذين الايسر ايوه ولو لقيناها اقل من أربعة دي مقاسات الدكاترة بتوع القلب المتخصصين في كهرباء القلب عارفينها أيوة.
هنحاول نرجع آه، النبض تاني بانتظام عن طريق أدوية أو عن طريق حاجة تانية صدمة كهربائية دي برضه هتبقى في المستشفى بس هتحس بفرق جامد جدا آه، ويمكن نحتاج نعمل قسطرة للشرايين إذا ما رجعش بقى بال- بالصدمة الكهربائية أو بالأدوية يمكن تحتاجي تعملي كي بقى للبؤرة الكهربائية أنت عندك دلوقتي آه، في الأذين الأيسر آه، في نشاط كهربي زياده هو اللي عامل لك اللخبطه دي لكن اهم حاجه بالنسبه لي دلوقتي لازم تكوني بتاخدي دواء السيوله دواء السيوله ده اللي هو الماريفان لازم ت- تكوني بتاخدي دواء السيوله على الاقل 5 مللي جرام وتحاولي تعملي التحاليل كل اسبوع لغايه ما نظبط نسبه السيوله بنسميها ال INR تبقى اكتر من 2 يعني حتى انا دايما آه، بعلم شباب الاطباء اقول له الارتجاف الاذيني ممكن تدي ادويه تظبط النبض ادويه ترجع النبض للطبيعه بتاعته ممكن تدي ادويه تقلل من ايقاع القلب ويفضل النبض متلخبط لكن لا تنسى دواء السيوله فبالنسبه لك دواء السيوله من الاهميه بمكان وزي ما قلت لحضرتك ممكن هنحتاج قسطره ممكن هنحتاج كي بموجات الراديو كحل اخير ابو عبد الرحمن
السلام عليكم وعليكم السلام علي صوتك شويه ازيك يا دكتور ازاي حضرتك
ازي حضرتك ازاي بص وطي التلفزيون وكلمني من التليفون عشان ما يبقاش فيه صدى للصوت وتعرف تتابع انت اللي ورا التلفزيون يا دكتور
ايوه يا ابو عبد الرحمن هو اللي واطي شويه قول الو ايوه اتفضل اسال اقول لك يا دكتور انا سني 40 سنه اه وزني آه، 137 وطولك كام و آه، الطول الطول 175 اه انت وزنك زياده قوي يا أبو- آه، ف جالي الضغط شويه كده ف تعبت ورحت المستوصف هنا في السعوديه رحت كشفت في أنت في السعودية؟
اللي انت عندك الضغط فباخد كونكور خمسه اه مش كفايه
ورحت كشفت تاني قال لك انت عن- عندي نبضات سريعه في القلب وعندي عضله القلب متضخمه كمان عضله القلب تضخمت من الضغط ومن التضخم اللي عندك في جسمك نع- في نهجان؟
كان- كان دكتور كتب لي على استاب الستاب اللي هو اللي بتاع الضغط ده آه.
و- وكوزيت بتاع الشرايين اه بس باخده يا دكتور بس مش مستريح بحس ان في حرجان دايما في قلبي في حرقان في انا انا الصدر لسه ما عملتش اشعه الدكتور مع عامل لي- يعني عاطيني ميعاد للاشعه عشان يشوف آه، مقاس العضله قد ايه التضخم لازم العضله تعملها لازم مقاسات العضله لازم الاشعه بتاع الموجات الصوتيه دي او ايوه ما التلفزيونيه هو الدكتور عاد- آه.
عارفين معاد يا دكتور وكده بس انا باخد الأسبرين والاوكوزيت وال- والكونكور خمسه بس انا مش مستريح يا دكتور وتعبان ودايما لما بمشي بمنهج كده و- ما هو واضح ان وتعبان عضله يعني.
القلب بدات تتاثر انت عايز علاج لعضله القلب ها دي بدايات آه، يعني ضعف عضلة القلب لازم احنا نشوف الموجات الصوتية ونشوف النسبة كام في المية لو اقل من 40 في المية يبقى انت كده محتاج تدخل معين يمكن تحتاج تصور الشرايين التاجية محتاج حاجة تقوي القلب لان هو انت يعتبر لسه صغير 40 سنة انت صغير لكن هو انت الحرج- مشكلتك الحرجان يا الكبيرة دكتور برضو ده إيه؟
في الوزن الوزن ده ملوش حل بالنسبة لك انت لو آه، يعني قدرت ان انت تقلل وزنك عن طريق نظام غذائي ناس ايوه كتير يقولوا لي طيب نروح لدكتور تخسيس اقول لهم والله عندنا الهدي النبوي والهدي القراني حل لنا مشكله الغذاء يعني المصطفى صلى الله عليه وسلم لما جاله واحد وقال له انا اصوم الظهر قال له لا انا اصوم يوما وافطر يوما وقال آه، خير الصيام صيام اخي داود يصوم يوما ويفطر يوما انت لو صمت الاثنين والخميس من كل اسبوع والثلاث ايام البيضة يبقى دي 11 يوم من ال 30 يوم او من الشهر القمري من ال 28 يبقى كانك فعلا يوم ويوم آه، ايضا الوجبات لازم تبقى قليله يعني عمليه اللقيمات وانا قلت قبل كده حديث اللقيمات وده بقى طريقه آه، ابتكرها الدكتور هاشمي عن طريق نظام غذائي عن طريق اللقيمات يعني بيقول لك حسب ابن ادم لقيمات قال لقيمه ما قالش لقمه تصغير لقمه صغيره وقال لقيمات يعني اقصى حاجه مثلا 10 لقيمات فالوجبه الواحده الواحد ما يديهاش بقى يعني عد كده 10 لقيمات صغيرين ده في الوجبه الواحده وعشان توصل لكده لازم هتقول طب ما انا هقوم جعان آه، نحن قوم لا ناكل حتى نجوع واذا كان لا نشبع لازم في جزء للنفس وللشراب ولو هتاكل زياده يبقى تاكل الخضروات آه، مكسرات ما تاكلش حاجات مسكره ما تاكلش عيش ومكرونه بكميات كبيره جدا تلاقي نفسك وزنك زاد ومجهودك قليل لان هو ما فيش فيه اي قيمه غذائيه يعني النشويات دي المفروض بتتحرق وخلاص آه، لكن بتتخزن بتعمل بقى سمنة في البطن وتعمل دهون ثلاثية وتعمل كوليسترول عالي وفي النهاية هذه الأشياء تترسب وترفع ضغط الدم في الأوعية الدموية ممكن تعمل تصلب في الشرايين التاجية ويجي لك الحرقان اللي في صدرك ده فهي كلها مرتبطة ببعضها إذا تظبيط الوزن مهم هنعمل فحص العضلة بالموجات فوق الصوتية وبعدها نقرر بقى إذا كنا محتاجين نعمل لك قسطرة نسلك بيها الشريان ولا نكتفي بالعلاج الدوائي ولا لا قدر الله هتحتاج تعمل الجهاز المقوي لعضلة القلب أم حمزة تاني ولا أم حمزة جديدة
ايوه السلام أم عليكم حمزة عليكم السلام أيوة أم حمزة آه، انا عندي بنتي عندها ثلاث سنين ونص أيوة آه، كانت عملت تحليل ميكروب سبحي طلع نسبته 780 يا.
فدكتورة الأطفال قالت إن ده يعني م- عندها نشاط روماتيزمي 780 اه الأجسام المضادة
ميكروب سبحي أيوة 780 دي عالية جدا المفروض ما اه تزيدش ما عن هي 200 أخدت آه، قالت لي تاخد حقن بنسلين آه، طويل المفعول آه، أخدت ست حقن بس ده المفروض تستمر بقى كده إلى ما شاء الله نعم كده لا ما- ست حقن بس لا ده هتستمر سنين سنين اه طبعا على الاقل لو ما عندهاش آه، مشكله في القلب لازم تعمل موجات سطحيه للقلب طبعا عشان نشوف الميكروب السبحي ده ما وصلش لصمامات القلب مم.
آه، الحاجه الثانيه على الاقل خمس سنين بعد اخر تحليل طلع سلبي يعني انت المفروض هتدي الحقنه يمكن نحتاج معاها معلش، اسبرين هي- اطفال كمان معاها عشان نهبط النشاط الروماتيزمي وفي بعض الحالات الشديده اللي بيكون فيها الضربات سريعه والقلب حصل فيه آه، روماتيزم نفسه من غير الصمامات ما تتاثر بندي كورتيزون ممكن شهر اتنين تلاته حسب هي- النشاط الروماتيزمي وبعديها لما بيطلع سلبي على الاقل خمس سنين انا بقى عن نفسي لو حاجه زي كده بدي لغايه سن 25 سنه ويجي الاهل زعلانين جدا يا دكتور هيقعد بقى الطفل بقى بيعمل دوشه وتشكه اقول لها بصي لوالدته يعني احسن ان هو توجعيه شويه دلوقتي بالحقنه بتاع البنسلين طويل المفعول احسن ما تسيبيه وتجي له لا قدر الله مشكله كبيره في القلب والصمام يتاثر ونحتاج جراحه قلب مفتوح ويبقى عنده عاهه مزمنه فيعني دي وقايه الحقنه دي وقايه والمتابعه مهمه جدا يعني المفروض ان انت كل فتره هتعملي التحاليل دي وهتعملي الموجات صوتيه على القلب عشان تشوفي اذا كان الميكروب نشط ولا لا لان يبقى في استعداد وراثي يعني الاطفال اللي هي بتعمل اجسام مضاده بهذا الكم بيبقى عندها استعداد وراثي ان هي يجي لها نشاط روماتيزمي مره ثانيه وثالثه ومجرد التهابات في الزور يجي له هذا آه، الميكروب آه، مهم جدا ايضا مهم جدا ان انت آه، تشوفي لو كانت اللوز ملتهبه بعد ما تهدى العمليه شويه ممكن تستأصلي اللوزتين لو كان آه، التهابات متكرره هي اللي بتعمل نشاط الميكروب السبحي احمد من السعوديه السلام عليكم وعليكم السلام اهلا يا ابو حميد اخبارك يا دكتور جمال فين في السعوديه
نعم فين في السعوديه في الشمال الشمال في الشمال اه الجو اسمها ايه الجو
طيب، اتفضل يا احمد سؤالك ربنا يبارك فيك كنت اكتشفت مره وانا في مصر عند دكتور قلب وبعدين قال لي آه، يمكن صدر كان عندي ضيق في صدري عندك دي في صدرك اه انت عندك كم سنه يا ابو حميد عندي 39 سنه 39 سنه مدخن لا الحمد لله عندك الضغط عالي لا الحمد لله ضغط مظبوط طيب الضيق الصدر بقى استمر قد ايه
والله معايا حاليا لحد دلوقتي لسه كان معاك.
هو الدكتور كتب لي آه، 70 اطفال ونترومات 2.5 ونص حللت الكوليسترول والدهون الثلاثيه
لا والله يا دكتور لازم تحلل الكوليسترول وتحلل السكر انت عندك تاريخ عائلي بالنسبه للقلب حد من اخواتك او الوالد او الوالده والله الوالده شويه يعني ما هو كتير يعني بتمشي على مفهومات خمسه طيب في حد عنده السكر لا الحمد لله طيب هتحلل تحليل السكر وهتصيم وفاطر وهتحلل الدهون الثلاثيه ويمكن طيب.
تحتاج تعمل رسم قلبي بالمجهود يعني الاول هتعمل رسم قلبي عادي وموجات صوتيه وانت نايم لو شخصت الحاله كان بها ما شخصتهاش يبقى تحتاج تعمل رسم قلبي مع المجهود لان في حالات كتيره جدا آه، ما ب- آه، نكتشفها بعد ما يعمل فحص آه، بالمجهود ف- طيب حضرتك لو سمحت كنت آه، جت تتبرع في احد المستشفيات بدم اه لو عندي نسبه الهيموجلوبين 16 فقالوا لي يمكن دي تعب صدرك شويه هل كان صحيح؟
اه طبعا دي بيسموها polycythemia اللي هو ما هو الهيموجلوبين ما بقول لك آه، المولى عز وجل يعني وضع الميزان يعني عارف الميزان الميزان ده لازم يبقى الهيموجلوبين ما يقلش عن كذا وما يزيدش عن كذا بس هي 16 دي حلها سهل انك تتبرع بالدم كل ست شهور يعني انا في ناس بتابعها بلاقي عندها الهيموجلوبين زياده كده مش مدخن لان المدخنين ممكن الهيموجلوبين يزيد بطريقه كاذبه مع انها ضاره زياده الهيموجلوبين ممكن تكون هي سبب فعلا آه، الازمه اللي بتجيلك دي فعشان كده انت ممكن تعمل تبرع بالدم كل ست شهور ياخدوا منك مثلا كيس دم ينزل يبقى 14 15 وهتحتاج تاخد ادويه مسيله وتشرب سوائل كتير انا عارف طبيعه ال- الاحوال المناخيه والطقس في المملكه شويه بيبقى حار وكده فممكن يكون فقدان السوائل كتير فقدان السوائل ومع الدم فيه نسبه هيموجلوبين عاليه زياده عن الطبيعي بنسميها polycythemia اللي هي زادت بقى في الاتجاه العكسي الضار يعني اذا قلت تبقى اسمها انيميا اذا زادت بنسميها polycythemia يعني ولا دي مهمه او قصدي مفيده ولا دي مفيده يعني في ناس تفتكر ان الزياده دي حاجه كويسه لا الزياده في الرينج الطبيعي لو زادت عن كده ممكن تعمل اعراض جانبيه لان الدم بيبقى كثيف دم تقيل شويه معلش ده الدم تقيل شويه فده بيبقى عرضه ان يحصل فيه آه، تجلطات في الشرايين وخاصه الشرايين التاجيه انا فاضل لي دقائق معدوده آه، على ختام الحلقه احب ان انا ادي رسائل سريعه جدا وتلخيص لحلقه النهارده النهارده اتكلمنا عن الحديث المعجزه حديث المضغه انا مسميه حديث المضغه وده اللي لخص طب القلب الحديث وهبوط القلب وقلنا ان الجسم كله بيفسد اذا فسدت هذه المضغه وبيحصل آه، تورم في الساقين وتورم في البطن واستسقاء في البطن و- واحيانا في الرجاله في الخصيتين وميه على الرئه ونهجان فظيع وما اقدرش انام على ظهري وعلي المخدات ومجهودي قليل جدا لو مشيت خطوتين انهج وصدري يزيق نبضات القلب سريعه وبتلخبط زي الاتصال اللي جه بتاعه الارتجاف الاذيني ممكن تبقى دي البدايه كهرباء القلب تلخبط وبعد شويه تقلب بهبوط في القلب ونهجان وتعب ومفيش آه، قدره على بذل اي مجهود وقلنا ان العلاج بيبدا بتشخيص السبب الاول نعرف ايه اللي عمل التدهور ده لو كان في مشكله في الشريان التاجي بنحاول نوسع الشريان التاجي حاجه في الصمامات بنحاول نظبط الصمامات آه، حاجه في عضله القلب نفسها بقى ودي بتبقى يعني خلاص نتقبل بالامر الواقع بندي الادويه اللي هي بتنزل الميه وادويه بتقلل بتقوي عضله القلب وتقلل الحمل على القلب بنسميها الـ load للقلب الـ preload والـ afterload في حمل على القلب امامي وخلفي بنحاول الادويه تنزل ده وادويه تنزل ده عشان نخفف التحميل على القلب شويه من الدوره الدمويه والضغط الدموي آه، لو خد الادويه المثاليه دي بيسموها optimal medical therapy يعني اللي هياخد الادويه المثاليه الطبيه لعلاج آه، آه، هبوط القلب بالعقاقير وما تجيبش نتيجه يبقى هنلجا للجهاز اللي انا شرحته وده بنسميه الجهاز الكهربي اللي هو المعجزه اللي هو الجهاز الثلاثي ده بيعمل ربط للنشاط الكهربي في القلب وبيقوي عضله القلب والناس اللي بتبقى منطبق عليه المواصفات بيتحسنوا جدا. الى اللقاء الاسبوع القادم ان شاء الله قبل ساعه من الان يتواصل نبض الحياه مع كل ما هو جديد ومفيد في طب القلب والسلام عليكم ورحمه الله.
الله